مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث عايز أكلمكم برضو عن القرن الرابع الميلادي هو قرن أيضا المجامع المسكونية المجامع عموما يعني والقوانين الكنسية وتنظيم الكنيسة وإرساء القواعد اللاهوتية السليمة مش هخش معاكم كتير في التفاصيل التفاصيل موجودة في الكتب يعني أنا أعطيكم فكرة عمومية عشان تكونوا فاهمين الأمور الكنيسة كانت مشغولة بالاضطهاد وبالتعذيب وبالأباطرة والولاة القساة انتهى عصر الشهداء أقصد الشهادة العامة يعني لأن الشهادة في كل جيل موجودة بمرسوم ميلان سنة 313 الذي أصدره قسطنطين الملك بالحرية الدينية وأصبح الناس أحرارا يعبدون كما يشاءون فما الذي حدث لما اصبح المسيحيون احرارا في عبادتهم بدا كل واحد يفكر في الدين كما يشاء وبعدين كانت النتيجه ظهور بعض البدع والهرطقات هذه البدع والهرطقات وقفت الكنيسه ضدها في مجامع مكانية ومجامع إقليمية ومجامع مسكونية لكي ترسي الإيمان السليم وأيضا كان على الكنيسة وقد أخذت الحرية الدينية أن تنظر في مسألة الذين ارتدوا عن الايمان اثناء الاضطهاد وتضع قواعد معينه لرجوعهم بالتوبه وبالعقوبه التي يستحقونها ومن هنا نجد ان المجامع وجد فيها تنظيم عودة المرتدين ونظام العقوبات الكنسية ونظام العقوبات الكنسية كان يصحبه نظام الخوارس يقول لك ده يقعد كذا سنة خارج الكنيسة يتضرع إلى الداخلين والخارجين أن يصلوا من أجله يخش في خورس الباكين يخش في خورس الموعوظين ينتهي إلى خورس القديسين لغاية لما يتناول يعني طبعا نظام الخوارز ده أصبح مش موجود حاليا في الكنائس وبالتالي نظام العقوبات أصبح مش موجود بالشكل اللي كان موجود به قديماً المجامع الأولى التي نظرت في عودة المرتدين عن الإيمان مجمع قيصرية جديدة ومجمع أنقرة ومجمع غنغرة وكلها من المجامع الصغيرة وعملوا قوانين لقبول هؤلاء الناس طبقا لحالتهم يعني المجامع المسكونية هي المجامع الثلاثة مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية وحضره 318 من رؤساء الكنائس وممثليها ومجمع القسطنطينية سنة 381 ميلادية وحضرها 150 من أحبار الكنيسة ومجمع أفسس سنة 431 ميلادية وحضره 200 من الآباء مجمع نيقيا كان منعقد بسبب هرطقة أريوس مجمع القسطنطينية بسبب هرطقة مقدونيوس وهرطقة سابيليوس وأبوليناريوس مجمع أفسس بسبب هرطقة نسطور مجمع نيقيا حضره القديس الكسندروس بابا الاسكندريه التاسع عشر ومعه شماسه اثناسيوس ومجمع القسطنطينيه حضره القديس تيموثاوس البطريرك 22 ومجمع افسس حضره القديس كيرلس الكبير كيرلس الأول وقيل إن كان معه القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين هذه المجامع ارتبطت بهرطقات معينة فما هي هذه الهرطقات؟ مجمع القسط مجمع نيقيا ارتبط بهرطقة أريوس وأريوس أنكر لاهوت المسيح وأنكر أن السيد المسيح مساو للآب في الجوهر بل تطور إلى أنه اعتبره مخلوق و ليس هو الاله الكلي القدر واستخدم الاريوسيون ما يقرب من عشرين ايه من ايات الكتاب المقدس فهموها خطا كانها ضد لاهوت المسيح هذه الآيات وقف في مناقشتها القديس أثناسيوس الرسولي الذي كان بطل مجمع نيقيا وهو لا يزال شماسا في ذلك الحين ورد على سوء الفهم الذي لاريوس ثم فيما بعد أصدر أربعة كتب عنوانها كونترا أريانوس أي ضد الأريوسيين على ما أظن نشر بعض منها مترجما إلى العربية بواسطة بيت التكريس ولكن الأريوسية لم يقف ضدها القديس أثناسيوس وحده وإنما وقف أيضا ضدها القديس هيلاري أسقف بواتيه من الرومانيين في كتابه دي ترينيتاته يعني عن الثالوث وبلغ من فصاحته في الرد أن أنهم لقبوه بأثناسيوس الغرب وقف ضدهم أيضا ضد الأريوسيين الآباء الكبدوكيون فالقديس باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس كتب ضد يونوميوس الهرطوقي والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات أصدر 31 مقالة لاهوتية منها خمسة عن الثالوث القدوس وضد الأريوسية وقف ضد الأريوسية أيضا القديس أمبروسيوس أسقف ميلان اسمها ميلانو حاليا اللي فيها نيافة الأنبا كيرلس أسقف ميلان وهو معلم أوغسطين وله كتاب اسمه De Fide يعني عن الإيمان وقف ضدهم أيضا القديس كيرلس الأوروشليمي رئيس أسقفة أوروشليم الذي ألف كتابا عن إعداد الناس ل- للمعموديه كان دايما الشخص قبل ما يتعمد يدخل في فصول الموعوظين ويدرسوه مدة آه، قواعد الإيمان قبل ما يتعمد وغالبا كانوا يعمدونه فيما عرف فيما بعد باسم أحد التناصير اللي هو الأحد السابق لأحد الشعانين عشان يبقى بعد كده يخش مع المؤمنين ويحضر أسبوع الألم وقف ضدهم أيضا كل إنسان كان يحب الإيمان السليم وحينما نتكلم عن الأريوسية إنما نقول إن بدأها أريوس وهو كان قسا في الاسكندريه وكان فصيحا بليغا مؤثرا في الناس واستطاع ان يجذب اليه ليس فقط كثيرا من الشعب وانما ايضا بعض الاساقفه صاروا اساقفه اريوسيين في العالم كله يعني مش في بلد واحدة في أسقف أريوسيين في حتت كتير ولما مات أريوس بما يشبه معجزة آه، كان الأريوسيون في منتهى العنف وربما أعنف من أريوس نفسه المشكلة ان الايمان السليم في مصر وفي الكرسي الاسكندري لم يصطدم فقط باريوس والاريوسيين انما اصطدم ايضا بالامبراطور نفسه كان الامبراطور توجد له حاشيه من الاريوسيين ومن الاساقفه الاريوسيين يعني زي يوسابيوس يوسابيوس القيصري ويوسابيوس النيقوميدي حتى في كتاب يوسابيوس عن التاريخ يعني يؤخذ بحذر في هذه النواحي هو ما بحرش كتير يعني وكون ان هؤلاء الاريوسيون لهم سلطه في البلاط الامبراطوري هذا هو الذي ساعد على إصدار أربعة قرارات نفي للقديس أثناسيوس الرسولي طبعا النفي ده جاي منين؟ جاي من الإمبراطور وكان ساعات أثناسيوس يحاول أن يوصل رأيه الإمبراطور وساعات ما يستطيعش ففي مرة من المرات تنكر في زي فلاح عادي وكان كل الناس بيربوا دقونهم ساعتها كان الشاذ هو اللي بيحلق ده والإمبراطور ماشي بالجواد بتاعه لقى واحد هجم ناحيته واقتحمه ومسك سرج الحصان وقال له قف يا قسطنطين لي كلمة معك فبص لقاها أثناسيوس فوقف يتفاهم معاه ترجل عن حصان يعني دي تولى ان اثناسيوس كان راجل قوي حتى في مقابله الامبراطور كان شديد فيما بعد نسمع عن القديس كيرلس الكبير في مجمع افسس ان معارضيه كانوا بيسموه فرعون مصر ويقول له ده عمل اكبر من الامبراطور كانوا اباء اقوياء واشداء في ايمانهم وفي تعاملهم القديس أثناسيوس الرسولي في المرات التي كان ينفى فيها ينفى فيها عن كرسيه إلى بلاد الغرب كان يجاهد في بلاد الغرب حتى يقنع الناس بالإيمان السليم ويكون له مجموعة كبيرة من المؤيدين منهم امبراطور الغرب ايضا فكان امبراطور الغرب يتوسط لدى امبراطور الشرق لاعاده اثناسيوس فكان يرجع احنا طبعا كلنا بنحب اثناسيوس ونوقره ونمجده لكنه في حياته كان عرضه لالام واتهامات ده اتهموه احيانا اتهامات اخلاقيه رديئه وجابوا امراه من الساقطات لكي تدعي عليه انه اخطا معها فواحد من الموجودين من مساعدي اثناسيوس قال لها انا عملت معاك حاجه قالت له ايوه انت يا اثناسيوس قال لهم قال له اتفضل هي مش عارفه مين هو اثناسيوس فانكشفت الحيلة واتهموه بحاجات حاجات حاجات كتيرة وكان بينتهي الأمر بنفيه لكنه في نفيه كما قلت لكم كان يثبت الإيمان في بلاد الغرب ويكون مجموعات معاه ثانيا كان يؤسس كنائس لكن طريقة أثناسيوس إنه كان بيؤسس كنائس ويتركها لأصحابها لا يضمها الى الكرسي المرقصي او الى الكرسي الاسكندري لغايه دلوقتي في مكان هناك ابتدى يشتغل فيه نيافه الانبا دميان في المانيا منطقه ترير اللي كان فيها اثناسيوس الرسولي اثناء نفيه وكونا فيها كنيسه هناك بمعونه ربنا مش بس الامبراطور قسطنطين الامبراطور فالنس ايضا كما سمعتم في تاريخ باسيليوس الكبير انه كان اريوسي يعني الاريوسيين اقنعوا اسقفه واقنعوا اباطره ودي كانت مشكله يعني كان عنف عقيدي وعنف سياسي وعنف كنسي تعرض لكل هذه الانواع من العنف الاباء الارثوذكس السليم الراي الأريوسية لا تزال جذورها موجودة حتى الآن في كل من ينكرون لاهوت المسيح لعل من أبرزهم شهود يهوه اللي عندهم كتاب مقدس زي بتاعنا كده لكن بي بيحرفوا ترجمة بعض الآيات لكي تتفق مع عقيدتهم فهم يؤمنون أن المسيح كان إلها وإلها قديرا ولكنه ليس الإله الكلي القدرة يفرقوا بين كلمة إله والله إيه جد وجد الآية بتاعت يوحنا واحد واحد ما يقولوش والكلمة كان الله وكان الكلمة إلها يقول لك أيوة إله زي ما قيل في خروج سبعة واحد جعلتك إلها لفرعون عن موسى وكما قيل أنا ناقشت الناس دول يعني أول واحد يمكن في كنيستنا تجادل مع شهود يهوه كنت أنا سنة 53 قبل ما أترهب ونشرت مقالات في مجلة مدارس الأحد ضد الشهود يهوه في سنة 53 و 54 ضد شهود يهوى قبل رهبنتي آه، الأريوسية من ناحية إنكار لاهوت المسيح موجود آه، جزء يعني ماشية لحد دلوقتي موجوده مجمع نيقيا دافع عن لاهوت المسيح ودافع عن الثالوث القدوس وأصدر قانون الإيمان بس الجزء بتاع الروح القدس أكمله مجمع قسطنطينية وأصدر مجمع نيقيا أيضا عشرين قانونا من القوانين الكنسية ونظرا لعظمة مجمع نيقيا البعض نسب إليه قوانين مزورة ثمانين قانون مزور لا توجد إلا في النسخة العربية ثم ترجمت فإن لقيت في يوم من الأيام واحد بيقول لك نيقيا 37 نيقيا 44 نيقيا 50 اعرف كل دي قوانين مزورة لأن مجمع نيقيا لم يصدر إلا 20 قانون وابن العسال لما جمع القوانين في المجموع الصفوي جمع القوانين الصحيحة والمزورة ففرق بين كلمة نيقية بيه ته مربوطة وبين نيق نون يه قاف بعضها من القوانين المزورة وبعضها من القوانين الصحيحة للأسف الكت... الفصل الرابع من المجموع الصفوي لابن العسال كله من القوانين المزورة أصل في ناس زمان كانوا يفتكروا إن القوانين يعني ابن العسال وخلصت على كده ابن العسال له أخطاء كثيرة مجمع القسطنطينية حضره 150 أسقفا ودافع عن الروح القدس ضد مقدونيوس الذي أنكر لاهوت الروح القدس وأضافوا إلى قانون الإيمان نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن على أن إنكار لاهوت الروح القدس كان له آه، تمهيدات وسوابق في عقول الهراطقة قبل مجمع القسطنطينية ونحن نعرف أن القديس آه، غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس أسقف نيسوس دافعوا عن لاهوت الروح القدس فيما دافعوا عن الثالوث القدوس من الحاجات العجيبة إن في مجمع القسطنطينية عندما حضر البابا آه، تيموثاوس الإسكندري سألوه بعض أسئلة سأله الحاضرون بعض أسئلة في كتاب القوانين بتاع الكنيسة موجود الآتي وخصوصا كتاب الشرع الذي أصدره الروم الأرثوذكس وكتبوا فيه قوانين تيموثاوس قالوا سألوه الأسئلة الآتية السؤال الأول أجاب بالقانون الكنسي الأول السؤال الثاني أجاب بالقانون الكنسي فأصبحت كل إجابات البابا الإسكندري تيموثاوس البطريرك 22 قوانين كنسية للعالم كله يمكن ناس كتير بيتكلموا عن أثناسوس وكرولوس ما بيتكلموش عن تيموثاوس لكن كانت له مكانة كبيرة آه، في قوانين طقسية يمكن قوانين كتير من قوانين تيموساوس كانت قوانين طقسية وفي قوانين بتبقى قوانين لاهوتية بتاعت المجامع وفي قوانين في نظام الكنيسة الداخلي كيف تنظم الكنيسة داخليا ما علينا من دي العجيب ان مجمع القسطنطينيه حرم رئيس اساقفه القسطنطينيه اللي هو مقدونيوس وهذا يظهر ان المجامع المسكونيه كانت اقوى من الاباء البطاركه فاذا اخطا بطريرك ممكن ان يحكم عليه مجمع مسكوني والعجيب أكثر من هذا إن برضه المجمع الثالث في أفسس حكم على نسطور رئيس أساقفة القسطنطينية يعني حكايتهم حكاية دول المهم أنه ابتداء من مجمع القسطنطينية بدأت السياسة تدخل في الدين في مجمع نيقيا المسكون الأول القانون السادس ذكروا اسم أسقف الإسكندرية قبل أسقف روما في مجمع في القانون السادس في مجمع القسطنطينية قالوا أن ينبغي أن القسطنطينية تأخذ نفس مكانة روما لأنها تعتبر روما الجديدة فأصبح الكرسي الأول هو روما والكرسي الثاني هو القسطنطينية لأنهما عاصمتان للإمبراطورية والكرسي الثالث هو الإسكندرية والكرسي الرابع هو أنطاكيا السياسة بدأت تخش في الدين تبقى الكنيسة لها مكانة عشانها عاصمة إمبراطورية ولا عشان لها مكانة دينية نهايته هو اتضايق القديس تيموساوس من هذا الأمر لكن ما كانش في إيده يع- يعمل حاجة المجمع الثالث الذي جمع في أفسس كان ضد النسطور قبل ما نتكلم على النسطور نتكلم على أبوليناريوس وسابيليوس آه، واحد منهم اعتقد ان المسيح ليس محتاجا الا الروح لكي يحيا بها ما دام متحد بالروح القدس الكنيسه حرمته لان لابد ان يكون انسانا كاملا يشبهنا في كل شيء له الجسد وله الروح لو كان له جسد بس ويحيى بالروح القدس يبقى ملهوش روح ما يبقاش ابن الإنسان ما يبقاش يشبهنا في كل شيء والتاني قال أبو الابن الروح القدس هو واحد يعني أحيانا نسميه الأب أحيانا نسميه الابن أحيانا نسميه الروح القدس فلم يميز الأقانيم بعضها عن بعض نرجع للمجمع الثالث في أفسس هذا المجمع نسطور الهرطوقي رئيس أساقفة القسطنطينية لم يعتقد أن السيدة العذراء والدة الإله وإنما هي أنجبت إنسانا والإنسان ده اتحد باللاهوت أو صاحبه اللاهوت فيما بعد يعني يبقى كأنها أم يسوع مش والدة الإله ولذلك كان القديس بس آه، القديس كيرلس الإسكندري يصر على عبارة ثيوتوكوس والدة الإله وده الخلاف الأساسي بيننا وبين النساطرة النساطرة للأسف موجود منهم لحد دلوقتي مجموعة واسمهم ال- الأشوريون وجاهدنا كثيرا في مجلس كنائس الشرق الأوسط إن احنا لا نضمهم إطلاقا إلى المجلس حاولوا كتير إن يضموهم يضموهم من ناحية العطف عليهم اجتماعيا كمجموعة آه، تعبانة سياسيا واجتماعيا احنا وقفنا ضد الموضوع ده. ما نقدرش نتحرم من كيرلس الكبير ومن اباء مجمع افسس عشان خاطر الاشوريين ولا غير الاشوريين القديس كيرلس الكبير الى جوار ال- الشرح اللاهوتي في الرسائل التي أرسلها إلى نسطور أصدر 12 حرما The 12 Anathemas of San Cyril 12 حرم كل اللي يقول كذا أو كذا أو كذا يبقى محروم كل اللي يقول كذا أو كذا هو يبقى محروم. اللي ما يقولش ولدت الإله يبقى محروم اللي يقول إن المسيح اتولد انسان بس مش متحد به اللاهوت يبقى محروم الى اخره فصل الايمان تفصيلا القديس كيرلس الكبير برضو كانوا خايفين ان القرارات المجمع لا تصل الى الى الامبراطور بحرم قسطنطين وعزله لأن ده أسف بحرم نسطور وعزله لأن ده رئيس الكنيسة بتاعته في القسطنطينية لدرجة في الآخر لما كان بقى الناس الفرادقة دول متعبين جابوا عصاية بوص كده فرغوها من جوه وحطوا القرار اتلف رول كده يعني ودخل جوه البوصة واتسدت عليه وراجل ماشي يتوكأ على العصا ويتوكأ على القانون الكنسي ويتوكأ على قرارات المجمع لغاية ما وصلها الإمبراطور المجامع المسكونية في القر- القرنين الرابع والخامس كان معها ق- مجامع أيضا إقليمية ومكانية زي مجمع أنقرة ومجمع غنغرة ومجمع قيصرية الجديدة ومجمع سرديقيا ومجمع انطاكيا والمجمع الكبير في أفريقيا اللي سموه مجمع أفريقيا كان سنة 401 وكان حضروا مئات من الأساقفة سموه مجمع أفريقيا كان يرأسه القديس أوريليوس أسقف قرطاجنة وحضره القديس أوغسطينوس أسقف هيبو إحدى المدن الصغيرة في قرطاجنة طبعا أغسطينوس أخذ شهرة أكتر من أوريليوس لكن في المجمع كانت مكانته على قده على قد هبه دي وأصدر قوانين كثيرة جدا يبقى قلنا القرن الرابع كان فيه دفاع عن الإيمان ضد الهرطقات وفيه تنظيم للكنيسة في القوانين المنظمة للكنيسة وتنظيم للأسرار الأسرار الكنسية وللطقوس والصلوات وكان فيه أيضا نظام العقوبات ونظام الخوارث وتميز ذلك الزمان أيضا بانقراض الوثنية بدأت الوثنية تنقرض وكثير من معابد الوثنيين تحولت إلى كنائس للأسف الشديد كلما جاهدت من أجل إرجاع دير الزجاج يقولوا لي ده كان أصله معبد فرعوني اسمه كذا يا جماعة تعالوا معايا وأنا أوريكم وخدت مرة معايا وكيل وزارة الثقافة والدكتور أحمد فخري ووريته ادي الالالي اهي وادي المعموديه اهي وادي الهيكل اهو يقول اه بس متأيد عندنا ده معبد فرعون طب ما كتير من المعابد الفرعونيه تحولت الى كنائس والى اديره لكن تقول لمين وتعيد لمين مفيش فايده واحنا اللي عملناهم مع الوثنيين اتعمل معانا فيما بعد يعني وبخاصة تحولت كثير من المعابد إلى كنائس في عهد البابا توفيلس البطريرك 23 وعهد الإمبراطور في أودوسيوس الكبير اللي كان راجل أرثوذكسي الصميم وكان متدينا ال- في منتصف القرن الخامس آه، انعقد مجمع خلق دنيا سنة 451 الذي لم تعترف به كنيستنا القبطية والذي اضطهد فيه الكرسي الإسكندري والبابا ديوسكوروس آه، بطل الأرثوذكسية وقرئ فيه توماس لاون كلمة توم بالفرنساوي يعني كتاب صغير كده باليوناني توموس كتاب صغير كده. يعني زي نبذة كده ماذا عن خلق دنيا والخلق دونيين لا أرى المجال يتسع لهم ولوقتكم فنؤجلهم إلى أسبوع قادم إن أحبت نعمة الرب وعشته